أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واشتبيت فلك الحمد على ما أعطيت الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم لك الحمد حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد لبيك إن العيش عيش الآخرة لبيك وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد اللهم صل على عبدك ونبيك محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل عليه وسلم وزد وبارك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه عدد مكاييل البحار وعدد ورق الأشجار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الله فيعني يعني دي بطاقة رقم قومي بطاقة رقم قومي مكتوب فيها لو بصينا كده مسلم مسلم جميل ده مكتوب في البطاقة مسلم كل واحد فينا بيتسأل ثلاث أسئلة تحت التراب في أول ليلة في القبر الثلاث أسئلة دول بيتوقف عليهم مصيره الثلاث أسئلة دول منهم سؤال عن الكلمة ده اهي كلمة مسلم منهم سؤال ما دينك ما دينك السؤال ده بيترتب عليه يا إما طريق الجنة يا إما طريق جهنم والعياذ بالله يا إما طريق السعادة والنعيم يا إما طريق الخلود الواحد يتفحم في النار والعياذ بالله عشان كلمة مسلم ده ايه يا ترى يا اخوانا يعني ايه ما دينك يعني السؤال الخطير المصيري ده يعني ايه ما دينك السؤال ده لازم يتسال دلوقتي ولازم يطرح دلوقتي ولازم نقف مع نفسنا واقفه دلوقتي ما دينك يعني انت كنت في البطاقه مكتوب ايه تتوقعوا كده بالله عليكم طب ما كل واحد يدفن معاه الرقم القومي بتاعه او البطاقه بتاعته وخلاص اهو والله وبتاريخ جديد وخلاص والقصه خلصت ما دينك اهو في البطاقه مسلم انا كنت مسلم لا يا اخوانا القضيه مش ما دينك معناه انت كنت مكتوب في البطاقه ايه مدينك دي كلمه كبيره جدا شي جيفاره تعرفوا شي جيفاره شي يعني البرعم باللغه يعني ايه بتاعت يعني تقريبا امريكا الجنوبيه هي غالبا اللغه الاسبانيه شي جيفاره جيفاره ده شاب من الشباب الشيوعي اللي عاش عشان الشيوعيه وكافح عشان الشيوعيه ولف الدنيا كلها عشان الشيوعيه واتقتل وهو بيقاتل من اجل الشيوعيه جيفاره عمل انقلاب عسكري انقلاب في كوبا بلد كوبا في امريكا الجنوبيه ونجح الانقلاب قالوا له انت بقيت رئيس الجمهوريه خلاص انت بقيت رئيس دوله مبروك كل نجاحك برئاسه دوله فقال لهم انا مش بتاع الكلام ده طالب من طلبته واحد من اتباعه اسمه فيدل كاسترو قال هو اللي يبقى رئيس الجمهوريه لحد دلوقتي فيدل كاسترو هو رئيس جمهوريه كوبا وجيفارو قال انا هكمل الكفاح من اجل الشيوعيه وهكمل النضال من اجل الشيوعيه وبدا يمسك دول امريكا الجنوبيه وقتل جيفاره وهو يناضل من اجل نشر المذهب الشيوعي صوره جيفاره الوقت على عربيات كتير على محلات كتير على تيشرتات شباب كتير ممكن معظمهم ما يعرفوش ده مين اصلا ولكن هي صوره وشداهم وحطنا شي جيفاره لو سالنا كل شباب اوروبا وامريكا شي جيفاره ما دينه كله هيقول ايه شيوعي ليه لانه عاش عشان الشيوعيه ومات عشانها انت مسلم وانت مسلمه ما دينك اذا كان ده جهد اهل الباطل من اجل نصره الباطل طب جهد اهل الحق من اجل نصره الحق ايه ما دينك يا اخوانا مش معناه انت مكتوب في البطاقه ايه جفاره ما كانش مكتوب في البطاقه الشيوعي ولكن كل فعل من افعاله كان بينطق انه معتنق هذا المذهب انت دلوقتي حياتك منهجك ايه رسالتك ايه ما دينك يعني ايه رسالتك في الحياه يعني ايه قضيتك يعني ايه القضيه اللي انت عايش عشانها لما احد الدعاء الى الله سافر في ادغال افريقيا عشان يدعو للاسلام لا بنت بيضة شابة صغيرة شقراء يعني الملامح بتاعتها مش جاية مع وسط افريقيا خالص نهائي يا اخوانا ده ايه البنت عايشة في كوخ من الطين يعني حياة صعبة جدا معرضة للأوبئة اللي في المنطقة كلها ناموسة بس تجيب لها ملاريا والقصة خلصت سبحان الله بتشرب المية اللي بطنها زيها زيهم بتشيل حلل المية على راسها زي زي نساء الأفريقيات في هذه القبائل وقاعدة مع دي ومع دي ومع ده ومع ده فالداعية بيقول مين دي قالوا له دي بنت أوروبية شابة بنت من قلب أوروبا قدامها المستقبل هناك يعني متوسط الدخل للشاب اللي بيتخرج هناك حوالي 70 ضعف متوسط الدخل للشاب اللي إيه اللي بنسميها هنا بقى إن إيه يعني فتح عليه يعني قدامها الدنيا والشهوات والملذات وكل حاجة قدامها سابت كل ده وراحت ليه دي بتعمل إيه يا إخواننا قالوا له دي بتدعو إلى التنصير جاية مضحية بكل حاجة عشان تنشر دينها لو سألنا الدنيا كلها البنت دي ما دينها الكل هيقول ايه انها على الدين اللي بتدعو اليه وعايشه عشانه انا بسالك بقى دلوقتي ما دينك ما دينك يا اخوانا مش قضيه يا اخوانا ان مكتوب في البطاقه كلمه قضيه ان انت عايش عشان ايه عايش عشان الاسلام هتموت عشان الاسلام بتناضل عشان الاسلام بتكافح عشان الاسلام يا اخوانا احنا يوم القيامه هنتسال عن نصره شريعه ربنا زي ما هنتسال عن الصلاه والصوم زي ما هتتسالي صليتي ولا لا صمت ولا لا هنسأل نصرت شريعة ربنا ولا لا لما جزء من أجزاء الشريعة وهو الزكاة جزء من الاقتصاد الإسلامي بس بعض القبائل منعته الصحابة أقاموا حوالي 100 معركة من أجل إن هم يحاربوا مناع الزكاة ليه؟ لأن مفيش حاجة اسمها الدين ينقص ينقص ونحن أحياء نصرة الشريعة ده هنتسأل عليها قدام ربنا مفيش حاجة اسمها الشريعة تنقص وإحنا ساكتين أو عايشين أو يعني خلاص بقى الموضوع يا إخوانا ما دينك ده سؤال كبير جدا ايه الدين بتاعك ايه اللي مالي قلبك ايه وجهتك ايه هدفك ايه رسالتك ايه قضيتك ايه اللي انت بتضحي عشانه كل واحد يا اخوانا في الدنيا بيضحي مفيش حد ما بيضحيش الشاب اللي اللي مهلوش في اي حاجة في الدنيا مضحي لما بيحب بنت بيسيب الدنيا كلها عشانها البنت ممكن تسيب الدنيا وتتجوز من شاب فقير لان هي عندها عاطفة بتضحي عشانها كل الناس بتضحي محدش بيضحي حسن مبارك ضحى بكرسي مصر وقلب الدنيا الدنيا كلها عليه عشان ابنه يتعين مكانه وعارف ان الدنيا كلها تقف في وشه ودي كانت من اكبر الطمات اللي قلب الدنيا عليه مفيش حد ما بيضحيش الكل بيضحي ولكن في تضحيه غاليه وفي تضحيه رخيصه في تضحيه عشان حاجه تستاهل وفي تضحيه عشان حاجه ما تستاهلش احنا بنبيع ايه بايه ومشغولين عن ايه بايه ما دينك ما دينك يا اخوانا لما لما ديني يتحارب اسكت ازاي في انسان عنده دين يشوف دينه بيتحارب ويسكت لما الجنرال ألمبي ألمبي بتاع الجيوش البريطانية لما دخل فلسطين واستولى على القدس قال الآن انتهت الحروب الصليبية قال لا يبقى انجلترا دخلت فلسطين ليه يا ترى بقى يا اخوانا لما غورو الجنرال الفرنسي دخل واحتل دمشق ودخل ومسك سوريا وصل لقبر صلاح الدين وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين ها قد عدنا ده دول الصليبيين ده انتوا بتقولوا فرنسا العلمانيه اللي ملهاش دعوه بالدين وشنقوا اخر ملك بقى معاه اخر قصيص وملناش دعوه بالقصه دي هو انتوا لسه الصليبيه جواكوا ها قد عدنا يا صلاح الدين يبقى فرنسا احتلت سوريا ليه بوش لما جه يضرب العراق يحتلها قال انها حرب صليبية جديدة يا بوش ده انت يعني يعني المفروض ان انت بتقول ان مالكش دعوه بالقصص دي خالص انت بتقول كلنا اتصدمنا لما سمعنا الكلمه دي عرفتوا امريكا احتلت العراق ليه لما فرنسا دخلت تحتل المغرب زمان وحصل حمامات دم في مراكش قالوا لهم انتوا بتعملوا ايه قالوا لهم انها معركه وزير خارجيه فرنسا قال انها معركه بين الهلال والصليب سبحان الله العظيم يبقى عرفتوا فرنسا احتلت المغرب ليه لما جلادستون رئيس وزراء بريطانيا وقف في مجلس اللوردات البريطاني ايام ما انجلترا كانت بتحتل مصر في هذه الفتره قال لهم طالما مسك نسخه من المصحف طالما هذا القران بين ايديهم فلن نستطيع السيطره عليهم واحد اتحمس وقام قطع نسخه من المصحف قال له ليس هكذا انت احمق انت مش فاهم حاجه خلوا المصحف في بيوتهم وفي كل مكان وفي ما شاء الله اللي النساء بيلبسوها وفي العربيات وفي كل حته وياسين تتقرا على المياتم و... ومش هنخلي نفسهم في اي حاجه ولكن ما يبقوش فاهمين حاجه في القران ما فيش صله حقيقيه بينهم وبين القران عرفتوا انجلترا احتلت مصر ليه يا اخوانا ما دينك الناس دي اللي احنا متوهمين ان ما عندهاش دين اللي احنا متوهمين انها عايشة حياتها عشان الدنيا اللي احنا متوهمين ان هم كل قضيتهم الدنيا الناس دي كل كلماتهم ايه لما ريجن ايام الحرب الاهلية في لبنان وحمامات الدم وشلالات الدم هناك قالوا له امريكا ساكتة على المهزلة دي ازاي قال لهم اننا لا نزال صليبيين ويجب ان نحمي المسيحيين هناك من المسلمين الغرباء وايه ده ده الكلام ده كلام بوش وريجن وجلادستون والامبي وغورو و- و- وده كلام ولاكوست وزير المستعمرات الفرنسي و- هو ده الكلام بتاعهم يا اخوانا عشان ما نضحكش علينا الناس دي يا اخوانا عندها دين بس دين باطل الناس دي عندها دين بتدافع عنه احنا بقى ما ديننا الناس دي بتحارب دينك بكل ما اوتيت من قوه بكل ما اوتيت مخصصين جزء من كل جامعه من جامعاتهم لضرب الاسلام اللي هو جزء قسم الاستشراق في جميع الجامعات بتاعتهم مخصصين جزء من ميزانيه كل الدول بتاعتهم لنشر التنصير مخصصين جزء من الاعلام بتاعهم لتشويه صوره الاسلام سنه 92 ديزني عملت آه، آه، فيلم اطفال اسمه آه، اسمه علاء الدين علاء الدين فيلم مشهور جدا اتشهر في العالم شهرة رهيبة فيلم علاء الدين فيلم كرتون اطفال شوفوا عاملين ايه جايبين في النص الاميرة وهي هربانة من البيت بتاعها والقصر بتاعها ومتخفية فنزلت السوق فلقت راجل غلبان في شوارع بغداد طبعا بقى مع علاء الدين ده قصة في بغداد بيشوهوا صورة الدين والاسلام والخلافة والحضارة الاسلامية فلقت راجل غلبان ويموت من الجوع فقلبها رق فغصب عنها مسكت تفاحية عشان تديها له من واحد بيبيع تفاح ونسيت ان هي معهاش فلوس فالراجل جاب لك الراجل بقى المسلم بقى اللي بيبيع التفاح اول ما لقاها عملت كده خد منها التفاحه ومسك ايديها وطلع سيف ومصمم انه يقطع ايديها في وسط السوق بكل وحشيه لان هي كانت هتاخد التفاحه تديها للمسكين الغلبان انا عايزك تتخيل بس اطفال اوروبا وامريكا واستراليا و- و- وكل البلاد ديت لما يتفرجوا على المنظر ده يقول لهم ده المسلم بيقطع الايدين في اي مكان ولاي سبب ومن غير ما يفكر ومن غير ما يبحث ومن غير ما يعرف ايه السبب والاميره الغلبانه المسكينه الطيبه اللي ع- تخيلوا يا اخوانا تشويه يا اخوانا يا اخوانا احنا احنا مش مقدرين قيمه الشريعه اللي ربنا اداها لنا مش مقدرين قيمه اخطر شريعه ربنا اداها لنا احنا يا جماعه عاملين زي اللي بيغرق بيغرق بقالنا 200 سنه بعاد عن شريعه ربنا في مصر وقاعدين نجري ورا الشرق شويه ورا الغرب شويه للاسف الشديد المجتمع بيغرق وتيجي تقدم له طقنا جاي يقول لك لا لا لا لا حته خشبه اهي انا اتعلق في حته الخشبه تيجي تقدم له طقنا جاي لا لا لا, لا القشايه ديت انا هتعلق بيها يا اخوانا البلد هتغرق طوق النجاه الحقيقي هو شريعه ربنا سبحانه وتعالى مصر الوقت عامله زي سفينه السلام 98 وهي بتغرق وبتتحرق تخيلوا بقى لو ناس جايبه اطواق نجاه وهم بيقولوا لا هنمسك في الخشبه هنمسك في هنمسك في القشايه ديت يا اخوانا اللي بيحصل ده ازاي نزهت في شريعه ربنا سبحانه وتعالى الناس يعني بتتعامل مع الشريعه بخوف بقلق زي واحد هيركب عربيه مع واحد طب انت بتعرف تسوق طب بتعرف تضرب فرامل طب انت عارف الفتيس تستخدمه ازاي طب تعرف تمسك الجدون طب تعرف ايه يا اخوانا في ايه يا جماعه سبحان الله ده اعظم شريعه نجحت في الوجود كله هي الشريعه الاسلاميه واعظم حضاره في التاريخ كله الحضاره اللي قامت على الشريعه الاسلاميه خايفين من دين ربنا سبحان الله لما غابت الشريعه حصل ايه لما غابت الشريعه عن الاقتصاد عن الاقتصاد اصل البلد بتاعتنا كانت عامله زي اللي ماسك مسمار وقاعد يدق على دماغه ويصوت طب ما انتوا اللي معذبين نفسكم فاتحين نص مليون مو- موقع جنسي وبعد كده جايين تصوتوا ان الشباب ضاع والشباب ما بينتجش والشباب متواكل والشباب ضايع ما انت ما انت اللي قاعد تدق بالمسمار على دماغك ما تشيل المسمار قاعدين تشتكوا من الفقر والحكومه مش عارفه تعمل ايه في البطاله ما انت اللي عامل ربا في البلد مفقر البلد بيه ما انت اللي عامل الربا والظلم الاقتصادي في البلد ما تشيله قاعدين يشتكوا مست... سرطان الرئه والسيطره على انواع السرطان وال... ال- ما انت اللي فاتح الدغ... ال... ال- السجاير في كل مكان الشاب من وعنده 12 سنه الوقت بيدخن عما يوصل 30 سنه يكون رئته دي بقى شكلها ايه صحه ايه اللي هتنتج من ورا بني ادم بيتعامل بهذه الطريقه ما انت ال- انت اللي حاطط المسامير على دماغك وقاعد تصوت لما غابت شريعه ربنا عننا غاب عقلنا لما غاب يا اخوانا انتوا عارفين يعني ايه شريعه في اللغه يعني نهر الامازون لغه اسمه شريعه نهر النيل اسمه شريعة نهر دجلة الفرات اسمه شريعة اي نهر كبير عظيم متدفق ما بيتوقفش ميته الناس بتقصده للحياة وللمعاش اسمه شريعة يعني تخيلوا انا عايزكم تفكروا معايا لما اثيوبيا بس قالت هتبني سدود على النيل وميه النيل بتاعت مصر هتقل كل الناس اتجننت يا نهار ابيض ده تبقى حرب هيقللوا الميه عندنا ازاي ونعيش ازاي ونروي ازاي ونشرب ازاي ونعمل مشاريعنا ازاي الميه اهو ربنا سبحانه وتعالى لما سمى الشريعه باسم سماه بالاسم بتاع الميه ده إيه؟ الشريعه ده ايه عشان ربنا يقول لك ان زي ما النهر ده حياه الشريعه دي حياه حياة يا اخوانا طب واللي مش عايش على نهر اه ده البدو بقى البدو بقى اللي حياة البداوة والغلظة عايزين الحياة تبقى غلظة وبعيدة عن اي انتوا احرار ولكن شريعة يعني مصر بدون نيل تبقى مصر بدون بدون شريعة اخواني في الله يعني لما الشريعه غابت عن الاقتصاد خرج في المجتمع المصري 40% من الناس تحت خط الفقر تحت خط الحياه الادميه ما عندهمش قوت يومهم يعني 60% بياكلوا و40% ما بياكلوش لا مش ال 60% بياكلوا 60% عندهم مشاكل تانية كتير ولكن ال 40% مش لاقيين اكل اصلا 40% لما الشريعه غابت عن المجتمع الناس بتقول لك الاقتصاد القنابل الاجتماعيه الموقوته الموجوده في المجتمع المصري اخطر من الاقتصاد احنا عندنا الوقت لما غابت الشريعه ايه 9 مليون شاب وفتاه عدوا سن الجواز وما اتجوزوش شاب هيتجوز ازاي وهيجيب منين سكن وهيجيب منين وظيفه وهيجيب منين 5 مليون قضيه طلاق في المحاكم 5 مليون قضيه خلع في المحاكم يعني انتوا عارفين يعني ربع الشعب المصري اسر متهدمه قضيه كارثيه قضيه خطيره ده الطلاق الطلاق المعروف ده غير الطلاق العرفي ما في زي ما في جواز عرفي في طلاق عرفي الاسر المتصدعه بقى الراجل اللي عايش لا له علاقه بزوجته ولا زوجته لها علاقه بيه والبيت متهدم و... انهيار لما غابت الشريعه عن المجتمع انهيار ما هو الانبوتس كلها مخدرات داخله ونص مليون موقع اباحي وفي احصائيات 3 مليون والتعليم فاسد واعلام فاسد عايزين ال outputs تبقى ايه ما هتبقى الواقع ده 2700 بنت انتحروا بسبب العنوسه 12000 شاب في اربع سنين انتحروا يا ترى بسبب ايه يعني مش بوعزيزي بتاع تونس هو الوحيد اللي انتحر من البطاله مش الوحيد اللي انتحر من الفقر ده القصه كبيره كبيرة يا اخوانا ربع مليون بنت في مصر بس اتجوزوا من ناس قد جدودهم وناس ما لهمش علاقه ليه البنت تقول لك هتجوز اعمل اي حاجه عندي 17 سنه واتجوز واحد عنده 70 سنه اي حاجه ما هعمل ايه هقعد زي قريبتي اللي بقى عندها 40 سنه وقريبتي اللي بقى عندها كذا و... القضيه يا اخوانا لا حل الا الاسلام لا حل لا احد يملك حل المشاكل المجتمع المصري ولا مشاكل الدنيا الا الله وحده الله هو اللي يملك حلول المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده ايه ما حدش تاني يملك حلول انت عندك 22% من شباب مصر في بطاله عارف يعني ايه 22% 22% يعني ربع شباب مصر يعني ده احصائيه مين ده بقى ان شاء الله جايبين الاحصائيه دي منين ده احصائيه البنك الدولي البنك الدولي يعني مش احنا ولا مصريين ولا جهات مصريه ولا ولا اي حد عاش البنك الدولي بيقول لك 22% بطاله يا اخوانا واللي شغال بيقول لك ما هو شغال في مهنته مهندس وبيسوق تاكسي وخريج دار علوم وواقف في فرن يعني بيقول لك كمان ده مش البطاله بتقل نسبتك لانك هتعلى من كده كمان قال لك قلت لان الشباب عاد راضي باي حاجه مالهاش علاقه بشهادات وقنابل اجتماعيه موقوته لما الشريعه غابت عن المجتمع لما الشريعه غابت عن السياسه والقرارات السياسيه كسبنا ايه ها لما غابت عن الاقتصاد 40% تحت خط الفقر لما غابت عن المجتمع وصلاح المجتمع الطلاق والعنوسه والبطاله والقضايا الكارثيه دي كلها لما غابت عن السياسه والقرارات السياسيه لما اللي بيطالبوا بشريعه ربنا اترموا في السجون في الستينات حصلت نكسه 67 100000 جندي مصري كانوا بالجلاليب منهم ناس بالجلاليب لان ما لحقوش حتى يلبسوا البدله العسكريه لقوا بيتضربوا بالطيارات بيتحصدوا في صحراء سيناء اليهود ما كانش عندهم وقت يحفروا لهم 100000 قبر هيعملوا ايه بقوا بيخلوا الجندي المصري يحفر قبره بايديه الاول وبعد كده يضربوه بالنار يقتلوه ويرموه في القبر بقوا يخلوا الجنود المصريين يحفروا سراديب وينزلوهم جواها ويردموا عليهم بالجير الحي عشان يدفنوهم بالحياه بقوا يخلوا الظباط يعطشوا ال ال كله لان طبعا الظابط لا يمكن يعترف انه ظابط والا يعني خلاص هيقتلوه هم عايزين يقتلوا الكفاءات كلها فخلاص هنعرفها يعطشوهم يموتوهم من العطش بقى كده يفتحوا الطنابير الميه العساكر كلها تجري يقولوا لهم لا الظباط يشربوا الاول الظباط يصدقوا يجروا يشربهم يتحصدوا بالنار حصدا بقوا عايزين يقضوا على اي حد بيعرف يقرا ويكتب في الجيش المصري قالوا لهم الصليب الاحمر عايز اسماءكم عشان يجيب لكم حقوقكم العسكري اللي مد ايده عشان يكتب اسمه في ورقه اتضرب بالنار اتقتل اخوانا ده لما غاب الدين لما غابت الشريعه بقت الحياه صحراء قاحله لما غاب نهر الشريعه الاسلاميه اعظم شريعه في الوجود كله يا اخواني الشيوعيين في الخمسينات والستينات كان معاهم شويه شويه كلام فارغ واقنعوا الدنيا كلها ان هم معاهم طوق النجاه للبشريه نزلوا على الناس كلها انتوا عاملين كده ليه ساكتين على الظلم ليه ساكتين على الطبقيه ليه ساكتين على الاستبداد ليه طب الحل ايه الحل عندنا عندنا الاليات والوسائل والحل في الشيوعيه والحل والحل والحل, والحل وراس المال لماركس بهروا العالم بكلام فاضي فشل فشل ذريع احنا اللي معانا شريعة الله مش عارفين نقنع الناس بيها مش عارفين قيمتها مش عارفين قدرها يا اخوانا يا اخوانا شريعة ربنا سبحانه وتعالى ما دينك ما دينك ده السؤال اللي انا بسأله لكل واحد مننا بس ما دينك مش بس انت نصرت شريعة ربنا ولا لا لا انت نفسك طبقت الشريعة دي على نفسك في حياتك ولا لا يعني ايه يعني اكبر نصر شريعة ربنا مش ان مش ان انت يعني ان انت بس اديت صوتك للاسلام لا تدي حياتك للاسلام تدي كيانك كله للاسلام القضية مش قضية انك اديت صوت ده الاسلام عايز عمرك هو ده الدين هو ده معنى كلمة مسلم كنت دلوقتي في في مؤتمر من المؤتمرات بقول لهم محاكم الأسرة مطبقة قوانين المو... المواريث الإسلامية مين اللي كل ورث مين أنا متأكد إن ربع اللي قاعدين قدامي يا إما واكلين ورث يا إما متاكل ورثه كل ما أقول للناس كده الناس تضحك بتضحك بيضحكوا على إيه لأنها حقيقة لأنها حقيقة إن دلوقتي ربع اللي بيتفرجوا عليا انا والله انا انا والله يا اخواني انا اظن ان ربع دي نسبه قليله جدا جدا جدا في مصر ربع اللي بيتفرجوا عليا بكل بخس كمان ل... ل... ل... للنسبة الحقيقية يا سارقين ورث يا مسروق ورثهم واللي سارق ورث قاعد بيتفرج ومش حاسس انه عمل اي حاجة خالص لما انا رمت لها 10000 جنيه بدل العمارة اللي ب 2 مليون جنيه ومضت وخلاص كل ما اروح حتة يجي لي واحد يسألني السؤال ده انا اديت لاختي رضت ب 5000 جنيه والبيت بمليون جنيه ايه ده ايه ده يا اخوانا ده سرقة ده نصب يا اخوانا ده اكراه على على السرقة وده معناه انك اديت حقها في الورث سبحان الله العظيم ويقول لك حقوق المرأة والاسلام ما بيديش حقوق المرأة احنا اللي ما بنديش حقوق المرأة هو انتوا عملتوا ايه للمرأة كل كام ثانية في امريكا اغتصاب لامرأة كل كام ثانية في امريكا قتل لامرأة كل كام ثانية في امريكا ضرب لامرأة سواء زوجة او غير زوجة انتوا جايين تقولوا لنا احنا اللي بنظلم المرأة سبحان الله العظيم يعني ما دينك ما دينك معنى اعظم دين طبقته على نفسك ولا لا حديث الخطير حديث ابي هريره حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام حديث ابي هريره رضي الله عنه لما النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الميت اذا وضع في قبره انه لا يسمع قرع نعالهم انا عايزكم تركزوا معايا الوقت يا اخوانا لان الحديث هيتكلم عن نوعين في القبر اه عارفينهم طبعا اللي هيقول لك ديني الاسلام واللي هيقول لك لا ادري عارفين القصه دي كلها لا يا اخوانا ده الحديث ده بتاع البراء بن عازب بيتكلم على المسلم والكافر يعني بيتكلم على يعني ايه قصه قصتين ما لهمش دعوه ببعض حديث ده بقى حماد بن سلمة رحمه الله من علماء السلف قال لك ده بيتكلم عن اهل القبلة النوعين المذكورين دول مسلم النوعين المذكورين دول كانوا في البطاقة واخدين الكلمة دي مسلم النوعين المذكورين كانوا في البطاقة مسلم يعني قال لك كان من اهل القبلة يعني ايه يعني العلماء قال لك ان الحديث ده مش مسلم وكافر الحديث ده يعني حتى لو جه لفظ كافر الكفر بنعمة ربنا والجحود ليها الحديث ده مسلم ومسلم ولكن شوف الفرق ان الميت اذا وضع في قبره انه لا يسمع قرعا عليهم حين يولون مدبرين وهم ماشيين سنة خطوات رجليهم وهم بيبعدوا عنه ها فان كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه جدار وكانت كان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن شماله وكان فعل الخيرات عند رجليه فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل فتقول ايه حب الصلاة الصلاة فيقول ان قلبه كان ابيض من هنا الصلاة العمل الراجل ده كان بيشتغل يا اخوانا ما كانش بتاع كلام الراجل ده كان بيشتغل والشغل بتاعه العمل الصالح عمل له حصن من العذاب في القبر فإن جئتي من قبل رأسه العذاب أو ملكة العذاب جايه من ناحية رأسه قالت الصلاة ما قبلي مدخل فيؤتى عن يمينه فتقول الصيام ما قبلي مدخل فيؤتى عن شماله فتقول الزكاة ما قبلي مدخل فيؤتى من عند رجليه فيقول صنائع الخير أو صنع الخير ما قبلي مدخل مفيش محصن من كل ناحية فيقال له اجلس خلاص العذاب كده مش جاي اجلس بقى فيجلسانه فتمثل له الشمس كانها عند الغروب ده المنظر اللي الناس بتدخل القبور عليه يعني كان ايه الشمس كده ايه عارفين وقت الهدوء كده اللي قبل الغروب بشويه كده يعني يعني فيتمثل له الشمس كانها عند الغروب فيقال له أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم اللي هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما تقول في الذي كان قبلكم انت كنت عايش في أرض الإسلام بقى اهو انت كنت عايش في بلاد المسلمين انت كنت في البطاقة مسلم الراجل ده بقى اللي كلمك على الإسلام ده أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم ما تقول فيه ها وما تشهد عليه يعني مش قضية ان ما خلاص اسمه محمد الف مبروك خلاص لا ما تقول فيه نبي ولا مش نبي عليه الصلاة والسلام وماذا تشهد عليه هو في شاهد ما شافش حاجة يعني شاهد ما سمعش السنة وما طبقش السنة يبقى القضية كبيرة لما تتسأل عن السنة في القبر مش هتتسأل انت امنت بيها ولا لا وطبقتها ولا لا فيقول محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن ما جاء به هو الايه هو الحق فيقال له على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب إلى الجنة باب واحد بس يعني ده, ده بيشوف بس كده في الأول كده فيقال له هذا مقامك في الجنة وما أعد الله لك فيها فيزداد غبطة وسرورا ثم يفتح له باب إلى النار فيقال له هذا كان مقامك في النار وما أعد الله لك فيها لو عصيت فيزداد غبطة وسرورا وإن الكافر شوف بقى اللي جحد نعمة ربنا بقى اللي كان دينه كلامه خلاص اللي ما كانش عنده العمل الصالح ما دينك احنا الوقت في مقابر المسلمين يا اخوانا احنا الوقت بنتكلم في مقابر المسلمين كل الكلام ده في مقابر المسلمين ما خرجناش بره يا جماعه قول علماء السلف احنا الوقت في المقابر احنا الوقت بنتكلم عن اتنين كانوا في البطاقة مكتوب ليهم مسلم ده بطاقته مسلم وده بطاقته مسلم ده اتعمل له ايه وفتح ليه في قبره قد ايه وانير قبره قد ايه وثبته الله بالقول الثابت قد ايه والملائكة عملت معاه ايه واتفتح له باب الجنة قد ايه والتاني ده كان في البطاقة برضه مسلم فيؤتى من عند رأسه العذاب يجي من عند رأسه ها ايه اللي هيمنعك ايه اللي هيمنعك ف لا يوجد شيء لا يوجد شيء دي كلمة صدمة يعني ما فيش حاجة حمياه فيؤتى من عن يمينه فلا يوجد شيء فيؤتى من عن شماله فلا يوجد شيء فيؤتى من بين رجليه فلا يوجد شيء كان كلامانجي وبس مسلم وخلاص والحمد لله وبنام ابيض و ربنا ربنا العظيم وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على رأسنا والصحابة رضي الله عنهم والقرآن يا سلام على كلام ربنا يا سلام على سورة ياسين اللي كانت بتتقري في الميتة من بارح يا سلام هو ده علاقته بالدين كلام فلا يوجد شيء في فيقال له اجلس فيجلس مرعوبا خائفا فيقال له أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم الذي كان قبلكم يعني ايه ده مسلم في أرض إسلامية الذي كان قبلكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه فيقول أي رجل تتكلموا عن مين أنا مش عارف هو مرعوب أي رجل فيقولون محمد ده مسلم يا اخوانا ده مش التاني اللي بيقولوا له من نبيك يقول لهم ها, ها لا ادري ده مش ده ده واحد عارف مين هو محمد بس مفزوع فيقولوا محمد مش عارف محمد عليه الصلاه والسلام فيقول سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس بتاع كلام سمعت الناس قالوا قولا كلام فقلت مش عملت ونفذت كما قال الناس كلامنجي كلامنجي البطاقة مسلم ولكن لا علاقة للإسلام في حياته حقيقة الحلال والحرام في حياته مش هما كلام ربنا سبحانه وتعالى سمعت الناس قالوا قولا يقول لا أدري سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس فيقال له على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب إلى النار فيقال هذا مقامك فيها وما أعد الله لك فيها فيزداد حسرة وثبورا ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال هذا كان مقامك في الجنة وما أعد الله فيها لو أطعته فيزداد حسرة وثبورا إخوانا الحديث ده بيبين لكم يعني سبحان الله العظيم يعني الحديث ده بيبين لكم كان ان ان اتنين ان ان القضيه مش في في البطاقه يا اخوانا القضيه مش البطاقه كان فيها ايه القضيه مش في كلمه مسلم اللي هنا القضيه يا اخوانا انا طبقت ولا لا ما دينك احنا دلوقتي بنتكلم في الدرس ده ما دينك عشان لما نيجي نتسال السؤال ده في القبر نبقى احنا بنتسأل السؤال ده واحنا فاهمين الإجابة ايه وعارفين السؤال ده معناه ايه ما دينك انت عشت على منهج ايه وطبقته ولا لا ونصرت ولا لا دينك كان بيطعن ويعني لما اقول لك ابنك ده ابنك آه ابنك ازاي بقى واحد ماسكه بمطوه بيقطع فيه وبتقول لي ده ابني وقاعد ساكت والله لا يمكن يكون ابنك والله لا يمكن يا اما انت انسان غير طبيعي يا اما انت انسان بقى غير عاقل اصلا انت بتقول لي ده دينك اللي المفروض اغلى من ابنك وروحك ولحمك ودمك وبيطعن فيه من التنصير وبيطعن فيه من الشبهات وبيطعن فيه من الحرب العسكرية وبيطعن فيه من العلمانيين وبيطعن فيه عايز تقول لي ده دينك والشريعة بتاعته بتتحارب الحرب دي كلها وانت ولا في بالك يا سلام ده ايه ده بقى ده ما دينك دين يا الاسلام ازاي يا اخوانا انت منتسب لايه انا في جامعه كامبريدج انا في جامعه اوكسفورد انا لا ده انا في ال في ال USMLE في امريكا انا انا والله لا بجد يعني طيب يا جامعه اوكسفورد كده حضرتك تعرف كمبيوتر لا والله طيب انت لا ولا بحضر محاضرات طب انت النتيجه ايه قرار رفض هيطلع من الجامعه ليه لان ده ما ينفعش يتنسب لينا ده هيشوه صورتنا لو اتنسب لينا هي دي كلمه النبي عليه الصلاه والسلام على الحوض مم. سحقا سحقا لمن بدل بعدي قال واحد النبي يقول له اطلع بره ليه هي دي زي نزع جنسيه واحد كده خان البلد زي بالظبط كده رفض واحد من كليه كبيره عالميه ما ينفعش سمعتها ان واحد بالمستوى المتدني ده يبقى تبعها هو بالظبط كده ما دينك بقى ما دينك انت على قد الدين ده انت حياتك تليق بالاسلام ومن احسن قولا الايه الخطيره جدا ده ايه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله جميل ماشي عادي يعني وعمل صالحا ماشي وماله ما كل الايات بتقول لك انك بتدعو تبقى مصلح وعمل صالحا وتبقى صالح وقال انني من المسلمين يعني كلمة مسلم دي ما قدرش يقولها غير لما عمل للإسلام غير لما طبق الاسلام لحياته غير لما نصر الاسلام ودعا اليه غير لما حرص ان الاسلام يعني الواحد يعني كثيرا سبحان الله العظيم يقول لك يعني يعني كنتاكي يا جماعه انتشر بايه بالدعوه واحد دخل كل في كنتاكي فعجبه الاكل قوي فقام خارج مثلا يعني على سبيل المثال طبعا يعني الموضوع مش معناه اصلا ان اكله حلو ولا مش حلو اصلا ولكن يعني الذوق يعني كثير من الناس فعجبه الاكل قوي فقام خارج يكلم ده ويكلم ده ويكلم ده هو ما حدش اداله كورس في فن الدعوه وازاي يتكلم وفن التواصل مع الناس هو حب الاكله فعرف يتكلم عنها تاني يوم 200 واحد راحوا لكنتاكي عشان ياكلوا فكلهم فخرجوا الاكل بسط كتير منهم خرجوا يكلموا كل واحد 200 واحد فتالت يوم المحل ما هوش قادر يلاحق على الزباين بالدعوة بالدعوة يبقى اذا انا لو بحب ديني ما دينك لو انت بتحبه هتعرف تتكلم عنه لو انت بتحبه مش هتبطل دعوة اليه يا اخوانا دين ربنا غالي دين ربنا مش رخيص ما دينك انا عايز اقول لك مفاجأة ظريفة جدا وهي انك هتحاسب على دينك بمثقال الذرة هتتحاسب يعني ما دينك ده يا اخوانا الاسلام ده one package يعني ايه one package ادخلوا في السلم يعني في الاسلام كافه يعني الاسلام كله يعني ايه يعني امريكا فاشله بلد فاشله بلد اه صحيح العلم الدنيوي والاختراعات و يعني ماشي انما اجتماعيا بلد فاشله امريكا بلد فاشله حاولت ان هي تطبقه نظام الاعدام ونظام مش نافع قال لك نطبق نظام السجون ما هماش ما هماش نافعين يعني ال ال ال ال ال الفشل يعني احنا عايز اقول لك ان احنا عندنا شريعه ناجحه في كل حاجه وهم عندهم والعياذ بالله يعني شريعه فاشله في معظم الحاجات اللي في المجتمع الدين ده الاسلام ده وان باكج امريكا مش عارفه تعمل حاجه في الجريمه ده عملت سجون دخلوا جوه والعياذ بالله نسبه فعل قوم لوط ونسبه السحاق ونسبه اغتصاب السجينات دمار دمار ويصرفوا على السجن خمسين ضعف اللي السجين نفسه اصلا سرقوا من الدولة ولا سرقوا من الناس ضياء ما هماش عارفين اصلا يواجهوا والسجين الصغير يدخل يخرج يبقى زعيم عصابة ومراته خانته وولاده اتيتموا وابوهم حي ومراته قعدت 15 سنة من غير يعني تخيلوا ما سماوش حل ما هواش حل يعني ده مش حل عايزين نقول الجريمه قلت الجريمه بتزيد وكل يوم الجريمه بتزيد وكل يوم العصابات بتزيد وكل يوم الاغتصاب بيزيد وكل يوم القتل بيزيد وكل يوم البلطجه بتزيد وكل يوم الصوت المسلح بيزيد حلول فاشله فاشله ويجوا لنا يقولوا لنا الحدود في الاسلام مش نافعه يا عم بس انت بس اذا كان بيتك من زجاج ده انت يا ريتكم حصلتوا الزجاج هو انتوا عارفين هو قانون العقوبات بتاعكم عارف يعمل حاجه اصلا مع المجرمين ولا عارف يتعامل مع جريمه عيب يا اخي اتكسف يا اخي حط حاجه على وشك واسكت وخلاص بقى ساكتين لك ما تجيش بقى تخلي يعني ده انتوا فشله يا اخواتنا فالاسلام one package يعني ايه one package يعني تخيلوا بقى من امريكا عقلت وقالت لك احنا هنطبق قوانين الحدود الاسلاميه هاتوا لنا يا اخوانا قوانين الحدود بتاعتكم نطبقها في امريكا على المجرمين لان احنا اعترفنا ان احنا فشله هل لما امريكا هتطبق الحدود في امريكا الجريمه هتقف لا ليه لان الدين وان باكج ما ينفعش ان انت تاخد كبد واحد عضلاته قويه جدا وتقول الكبد ده يبقى بني ادم ما ينفعش هيموت الكبد والجسم هيموت ما ينفعش تاخد قلب وتقول ده يبقى بني ادم ما ينفعش هيموت الاسلام بيطبق على بعضه القانون الروحي في الإسلام والتوجيهات الأخلاقية في الإسلام مع التشريعات بتاعة الإسلام مع الإجراءات الوقائية بتاعة الإسلام مع الإجراءات العقابية بتاعة الإسلام مع إصلاح الضمير الداخلي في بالقرآن والسنة مع مع مع مع كل ده بيقضي على الجريمة يبقى إذا الدين ده وان باكج لازم يتاخد كده على بعضه المنظومة ده إيه هتتحاسب عليها بمثقال الذرة حتة حتة فيها هتتحاسب عليها يعني ما ينفعش واخد واحد ياخد حته من الاسلام ويسيب حته ما ينفعش يعني امريكا لما خدت نسبه الفايده صفر في بعض البنوك بتاعتها هل الاقتصاد اتصلح مش هيتصلح ليه لان الاقتصاد الاسلامي ده هي وان باكج على بعضها زي اللي يجي يقول لك مثلا ايه يقول لك المرأة بتدوها نص الراجل ليه يا عم حرام عليكم بطلوا ظلم بقى ما الراجل بيدفع كل حاجة في حياته هو اللي بيدفع الشبكة والقايمة وال... والمؤخر وال... والفلوس والمهر وال... ولو اخته ما لهاش عقل هو اللي بيدفع لها ولو والدته هو اللي... ولو والده هو ده الراجل بيدفع كل حاجة انت عايز تقول لي ازاي ان هو هياخد ده ده جبر خاطر المرأة التي لا يوجد عليها اي تكاليف مالية حقيقية انا, أنا يعني سبحان الله العظيم طيب امريكا هتاخد جزء بقى من الشريعه الاسلاميه وتطبقه هناك هينفع مش هينفع لازم تاخد الشريعه على بعضها عقيده وشريعه فيجي يقول لك انتوا ظالمين المراه ايه شايفين عامل زي واحد مثلا في وشه حسنه سودا فيقوم مسلط الكاميرا عليها ويقول لك شايف السواد اللي مال الشاشه يا ابني ما بتتبشفش كده هات الوش على بعضه الله شوف الحسنه دي جميله ازاي ومجمله الشكل ازاي اه بالظبط كده الدين بيتاخد على بعضه ولكن لما بيحاسب بيتحاسب بمثقال الذره حته حته حته حته عشان كده الصحابه 100 معركه عشان جزئيه واحده من الشريعه ليه وهي منع الزكاه لانه هيتحاسب ازاي يسكت وازاي يسيب الدين ينقص وهو حي يعني ايه بمثقال الذره اسمعوا معايا الصوره اللي بنسمعها كتير جدا ولكن يعني كل ما تسمعها كده بقلبك هتلاقي يعني معاني في غايه الخطوره فيها قال تعالى اذا زلزلت الارض زلزالها عادي يعني الموضوع عادي اكمل قلب بعدها ولا ايه اذا زلزلت الارض زلزالها يعني ايه يعني انا مش بتكلم عن المريخ ربنا مش بيكلمنا عن عطارد والمشتري والزهره الارض اللي, اللي احنا حاطين رجلينا عليها ده ايه ده ايه والله وربنا بيتكلم عن حاجه هتحصل عليها فجاه وممكن تحصل في حياتنا ما حدش يعرف امتى بتاتي بغته حدش يقدر يتوقعها ولا اعظم علماء الفلك في الدنيا وما تحصل هتقعد 50000 سنه ويتوقف عليها مصير كل واحد مننا انا لما اقول كلمه امتحان دلوقتي اي طالب امتحانات نص سنه بتاعته بعد ايام قلبه هيفضل يدق ليه لان دي كلمه امتحان والامتحان قرب طب انا لما بقول اخطر امتحان في الحياه بقى الامتحان اللي بيتوقف عليه مصيرك انت قلبك حصل له ايه حصل اذا زلزلت الارض زلزالها يا نهار ابيض ده ربنا بيتكلم عن الامتحان المصيري واخرجت الارض اثقالها اه يعني ايه برضه يعني انت تحت رجليك 3600 كيلو متر حمم بركانيه متفجره لحد مركز الارض بعد كده من مركز الارض لحد القشره الارضيه من الناحيه الثانيه 3600 كيلو متر حمم بركانيه متفجره تانيين اخرجت اثقالها تخيل لما كل ده يطلع بقى القصه بقى شكلها ايه وقال الانسان ما لها هي عامله كده ليه قال لا نزع التسخير ما تعودش هو متعود ان كل حاجه خدامين عنده ما هوش فاهم ان الشمس خدامه والقمر خدام والنجوم خدامين والغلاف الجوي خدام والقشره الارضيه خدامه والجبال خدامين والسحب خدامين والريح خدامين ونسبه الاكسجين في الهواء خدامين والجاذبيه الارضيه خدامه ما هوش فاهم ان كل دول وحوش ربنا مسخرهم له ربنا سبحانه وتعالى امرهم انهم يتسخروا له فجاه لما اتقلبوا وحوش تاني اتجنن ما لها يومئذ تحدث اخبارها نشره اخبار كل شبر في الارض هيدي نشره اخبار بكل الاحداث اللي حصلت عليه عبر التاريخ كله بان ربك اوحى لها يعني ايه اوحى في اللغه اشاره الوحي في اللغه اشاره خفيه كده يعني لما اقول مثلا ايه اعمل كده يقوم يطلع يجري بسرعه فاهم انا عامل ايه ده معناه ده انا مسيطر عليه قد ايه بقى ولله المثل الاعلى ربك اوحى لها يعني اشاره للارض كده كلمه للارض كده ايه ده الكون كله عبد عندك يا رب للدرجه ديت يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم قال لك يصدر دي من ادله عذاب القبر لان معنى انه صدر يبقى كان ورد يعني انا وردت للميه عشان اشرب بعد كده صدرت عنها فقال لك معنى ان ربنا قال يصدر ان كان في تحت الارض في حاجه هم وردوا عليها يا روضه من رياض الجنه يا حفره من حفر النار يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم ها فمن يعمل مثقال ذره كل ده عشان ربنا يقول لك بمثقال الذره هتتحاسب الا ان يتغمدنا الله برحمته ده يمسف يتحط في الغمد كده والغمد يغمره من كل ناحيه اللي هو الجراب بتاعه ربنا يغمرك برحمته من كل ناحيه يا رب اللهم امين فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى سبحان ربي يا اخواني حاجه خطيره جدا ما دينك يا اخوانا طب الحل عشان ديننا يتغير بقى ويتصلح ويقوى ايه حل القران يا جماعه انا عايز كل واحد منكم يا جماعه يعني سبحان الله ابو ايوب الانصاري عنده 90 سنه وطالعين يجاهدوا في تركيا وهو نايم على الفراش قال لهم لما سمع قول الله انفروا خفافا وثقالا قال لهم ما ابقت لنا ايه النفير جنبا ننام عليه اقعد ازاي وراح واستشهد هناك وهو راكب السفينه معاهم رايحين ناحيه تركيا قال لهم اذا انا مت فلا فانتظروا حتى تصلوا الى ارض الجهاد ثم ادفنوني فيها حتى اذا لقيت ربي قلت له يا رب جاهدت فيك حيا وجاهدت فيك ميتا يا اخوانا ده ده بسبب ايه حياته اتقلبت انت لا ايه الايه اللي بتقلب حياتك الصحابي اللي كان كل ما يصلي يقرا قل هو الله احد الرسول عليه الصلاه والسلام الصحابه اشتكوا للنبي النبي عليه الصلاه والسلام بعت له ما دفعك على هذا وما حملك على هذا قال له حبي اياها يا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال له حبك اياها ادخلك الجنه سطر من القران حبه دخله الجنه ايه الايه اللي انت بحبك ليها ايه السوره اللي انت حبك ليها دخلك الجنه سوره 30 ايه شفعت لصاحبها حتى انجته من عذاب القبر اللي هي سوره الملك 30 آية شفعت لإيه صاحبها يعني واحد مصاحبها مش أي حاجة مش واحد قارئها انت مصاحب كم آية من آيات القرآن ومصاحب كم سورة من سور القرآن الموضوع كبير يا اخوانا علاقتنا بكتاب ربنا يا ترى الناس اللي ما فتحتش المصحف من رمضان لحد دلوقتي والناس اللي ماشية صلانسي يعني انا هقول لكم حاجة لان المعظم ما بيقراش القرآن اصلا انا مش هقول معظم الناس ده انا بقول معظم الملتزمين يعني وانا قلت لكم قبل كده ان لو واحد نضارته كعب كوبايه وشلنا النضاره هيتوه وسط البشر هيتبهدل ما يعرفش يمشي من غير نضاره اوعوا تخلعوا النضاره نضاره العباده نضاره الاتصال الاتصال بالله سبحانه وتعالى يا اخوانا اقرا ولو ربع قران في اليوم ربع ربع اللي هو الصفحتين ونص ده ربع اه اقرا ربع يا عم انتوا بتقولوا لنا اجزاء و... يا عم انا بكلم اللي ما بيقراش انا بكلم اللي مستتقل العمليه يا عم ايه واحده بس تدخل قلبك ربنا تحبها ربنا يحبك ويدخلك الجنه بسببها اقرأ ربع في اليوم انا بكلم اللي ما بيقرأش اقرأي ربع في اليوم والله لو لقيت نفسك شهر ماشي كويس يبقى خليهم ربعين ثلاث اربع شهور ماشي كويس يا سيدي يبقى خليهم ثلاث ارباع انما ابدأ بربع ابدأي بربع تصلي بيه كل ليلة تقرأ بيه ما تستقلوش يا اخوانا بربع يا اخوانا الواحد بيقعد يقول للاخوه انت بتحفظ ايه بحفظ جزء قرآن في الاسبوع وانا اقول له احفظ ربع واحد احفظ ربع ازاي يا ابني احفظ ربع يعني في السنة هتحفظ 40 ربع يعني في السنة هتحفظ خمس اجزاء يعني هتختم القرآن في ست سنين انت يا ابني ملتزم بالك قد ايه 8 سنين وانت 9 سنين وانت 7 سنين حافظ قد ايه من القرآن مش حافظ حاجة واللي حفظته نسيته طب ما تقبل انك انت تحفظ ربع قرآن في الاسبوع ايه رأيكم نعمل المشروع الجميل ده بيننا وبين بعضنا في زمن الغفلة والنسيان في زمن انصراف الناس عن الله في زمن كل الناس زاهدون فيك يا رب في زمن جنون الناس بالسياسة جنون الناس بالسياسة يعني سبحان الله يعني يمكن قريبا سمعت كده كان دكتور احمد زويل بيتكلم فبيقول ابنه لما نزل مصر فيعني يعني بيقول العيب اللي شافه في مصر ايه الميزه اللي شافها في مصر كذا طب العيب ايه قال لك العيب اللي شافه في مصر ان كل الناس بتتكلم في السياسه وخلاص قال له الوقت ضايع ده التعبير بتاعه وقت ضايع طب ما تبنوا طب ما تنتجوا طب ما تعمروا في الدين ولا في الدنيا طب ما تعمل حاجه متفرجين وخلاص ليه الشعب تحول الى متفرجين على المسرح السياسي ليه ليه يا اخوانا يا اخوانا نشتغل يعني ده تعليق بقى واحد جاي عايش من امريكا احسن احنا بنقول كده يا عم بلاش تطرف بقى كفايه تطرف وسيبونا نشوف الواقع وما نشوفش الواقع يا اخوانا ده يعني مهزله اللي بيحصل ده ده اعراض عن الله واما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه الاخ ولا الاخت اللي ما عادش بيسمع شرو... شرايط وما عادش بيسمع دروس وما عادش ما ينفعش ما عادش بيحفظ قران ليه عشان ايه عشان ايه لو مت بكره هتقول لي ربنا ايه ما دينك ما دينك يا ابني فين دينك فين صلاحك واصلاحك في اليوم ربع قران ربع قران نبدا بيها بس ونمشي عليها واسمعوني بس لو شهر ستة ان شاء الله نبقى نزود وفي الاسبوع ربع قرآن يحفظ للي همته هتعلوا على الحفظ في ست سنين هتختم القرآن بكل اريحية يا عم خليهم في سبع ثمان سنين مش مستعجلين يا جماعة يا اخوانا مش مستعجلين يا اخوانا ما هو ربنا اداك عمر قال انت هتعمل فيه ايه هتستعجل هتقع على دماغك هتحبط ما عدتش هتقوم تاني عشان تاخد الدين بالبطولات الدين ما بيتاخدش كده لن يشدد دين احد الا آه، غلبه يعني باذن الله سبحانه وتعالى المرحلة الثالثة في الانتخابات يعني أعتقد يعني في خلال حوالي 10 أيام آه، الفترة دي فترة جهاد سياسي يا إخواني يعني اللي يقدر يدعم آه، من ينادون بتطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى يعني الواحد سبحان الله العظيم الواحد من مؤتمر لمؤتمر آه، مع يعني إخواننا ربنا يبارك فيهم يعني يعني لسه جاي من مؤتمرين الوقت الحزب النور امبارح كان عندنا حوالي يعني ست مؤتمرات صفوا على اربع مؤتمرات بقى مع الايه مع تداخل المواعيد والحاجات اللي زي كده يعني الواحد ان شاء الله باذن الله لسه ان شاء الله الاسبوع ده الواحد يلف في, في مصر ان شاء الله من جنوب سيناء لل- للوادي الجديد لل- هنا للمنيا لكل مكان باذن الله سبحانه وتعالى كل مكان نناصر شريعه ربنا وندعو الناس لمناصره شريعه ربنا ده وقت لازم كلنا نقف فيه مع شريعه ربنا اللي هنتسال عنها يوم القيامه زي ما هنتسال عن الصلاه والصيام لازم نفهم الناس شريعه ربنا ده عظيمه قد ايه وجليله القدر قد ايه الشيوعيين مش احسن مننا لما اقنعوا الناس ان معاهم حاجه ومعاهم حته بتاع فلسو احنا معانا الجوهره الحقيقيه يا جماعه لا الليبراليه والله ولا الديمقراطيه والله ولا كل الكلام ده يعني الديمقراطيه م- فيها عامله الديمقراطيه والليبراليه عامله زي واحد واقف على رجلين رجل بادي بيلت بقى وعضلات وحاجه قمه ال- الجمال ورجل مليانه غرغرينه هتضرب في الجسم كله هتسممه لو اتثابت ديمقراطيه بمعنى حريات سياسيه وان الحاكم يتداول السلطه ايوه لان الحاكم مش حاجه اسمها حاكم آه، آه، ملك المكان اللي هو فيه واحنا يعني يعني حسن بن علي تنازل عن السلطه هو المبدا تداول السلطه مش مبدا بعيد عن دين ربنا سبحانه وتعالى ولا مبدا غريب عن دين ربنا ما يجي لنا عمر بن الخطاب هنمسك فيه وهنقول والله لا يمكن اصلا نرضى بحاكم تاني بديل انما الوقت في هذه الايام اللي الامه ابتلت في ابتلت فيها بظالم بعد ظالم انا عايز امنع الظلم الجزء ده جزء الحريات السياسيه ده يجب على الامه تطبيقه جزء ان يبقى لكل واحد صوت في تعيين القيادات بتوع البلد ما هو كل واحد خدام عند اللي عينه لو انا اللي عينت ال- الحاكم هيبقى خدام عندي انما لو رئيس الجمهوريه ولا عين المحافظ المحافظ خدام عند رئيس الجمهوريه مش خدام عند المحافظه بتاعته يبقى اذا يا اخوانا عايزين يعني يعني الديمقراطيه الرجل بقى المدوده بقى رجل ال 51% يعني يا اخوانا وكلمه الله هي العليا مش كلمه الاغلبيه هي العليا الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله مش الحلال ما احله الاغلبيه والحرام ما حرمه الاغلبيه انا عايز اجيب الوقت يعني كل جيراننا الاعزاء نصارى مصر واقول لهم انا هخيركم يا جماعه ما بين الديمقراطيه وما بين الاسلام تختاروا ايه الديمقراطيه بتقول لك بالاغلبيه 51% يعملوا اللي هم عايزينه سويسرا اتمنعت المآذن 51% هتيجي تكلموا يقول لك لا لا لا يا اخوانا ما ما حدش يكلمنا انا الاغلبيه طلبت يبقى لو هنا الاغلبيه 51% وانتوا عارفين الاسلام في مصر قالت مش عايزين آه، حاجات جريمه هي هي هيطلعوا عينين اي حد تاني ده ده الديمقراطيه انما الاسلام لو واحد ظلم واحد من اهل الكتاب الرسول الله حجيجه امام الله صلى الله عليه وسلم امام الله سبحانه وتعالى يوم القيامه الموضوع كبير والموضوع خطير الاسلام هو الحل ولا حل الا الاسلام لو كل الدنيا عرفت ايه هو الاسلام كل الدنيا هتموت نفسها عشان الاسلام يطبق وعشان الاسلام يعود ما دينك ده ديننا العظيم ولازم نبقى على قد الدين ده اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا
نور في الظلمات أنسي في خلواتي